بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم وقصص القرآن وعايشين مع قصة قصة وعمالين نقول عايزين نقرب من القرآن وحاطين شعار سأحيا بالقرآن بدأنا امبارح مع قصة أصحاب الأخدود والنهاردة بنكلم مع بنكمل معاهم الغلام والساحر و الراهب وصورة البروج اللي موجود فيها القصة ولو تذكروا حكينا امبارح ازاي ان هناك ملك هذا الملك عنده ساحر الساحر له وظيفة ان هو عمال يقوم بشغل اعلامي علشان يقنع الناس ان هم يقبلوا الملك وظلم الملك والملك منصب نفسه اله علشان ياكل حقوق الناس وبالتالي بقى في مشكلتين الناس متاكله حقوقها ومظلومه والنقطة الثانية الناس مش عارفة لا إله إلا الله والناس ليه كده الناس خايفة من الملك وخايفة من بطش الملك وكمان الدور الإعلامي اللي بيعمله الساحر إن هو عمال يبوظ عقول الناس ويفسد الناس ويقنع الناس باللي بيعمله الملك ده اللي احنا قلناه امبارح وقلنا إن اللي كان عارف الوحيد اللي عارف الحقيقة وعارف ان دون كلام فاضي هو وان دون ملك ظالم يريد ان هو يعني يستنزف حقوق الناس ويعمل مظله لنفسه ان هو منصب نفسه اله كان واحد راهب وان هذا الراهب كان بيبحث كبر في السن ومطارد والملك عايز يعني يقضي عليه وعامل جايزه للي يقبض عليه الراهب اختار ان هو ينعزل وينزوي ولا يدخل في وسط الناس اختار ان هو ينعزل عن الناس ويدور على حد يوصل له الرساله الراهب كبر والساحر اللي بيساعد الملك كبر والاتنين بيدوروا على جيل جديد الرهان كان عن مين اللي هياخد الجيل الجديد احنا واقفين فين في القصة واقفين امبارح فين واقفين امبارح ان الغلام عرف الحق وكان متردد الساحر ولا الراهب الراهب بيقول له الخير والحق والساحر بيقول له الخداع والوهم الراهب الغلام عمال بيقارن انا اختار مين الراهب معزول في في في يعني في كوخ صغير والساحر في عز وفي تمكين والغلام هيبقى مستقبله لو مع الساحر اوه هيبقى مس... الايد اليمين للملك ولو دل على الراهب يقبض جايزه قد ايه لان ال... لان الراهب مطلوب في الاخر الولد وقف قدام الدابه فاكرين امبارح ومسك هو بقى لجأ لربنا في الآخر ومسك الحجر وقال اليوم أعلم أيهما أحب إلى الله الساحر أم الراهب ومسك الحجر ورمى الدابة فوقعت الحجر في فم الدابة فماتت آية من ربنا فقال اليوم أعلم أيهما أحب إلى الله الراهب أحب إلى الله الناس قالت ده ساحر عظيم وهو قال لا إله إلا الله ورجع للراهب فرحان فقال له الراهب أي بني أنت اليوم خير مني أنا انعزلت لكن أنت دخلت في وسط الناس ونشرت الخير قلنا الحلقة بتاعت امبارح دي كانت عبارة عن إعداد الغلام هو جاهز دلوقتي ربنا أعده واشتغل على نفسه بقى 10 على 10 خطة الغلام إيه؟ هيحط خطة بقى إيه الخطة؟ ما احنا قلنا بقى هيشتغل على انا هفضل ماشي بالورقه دي على طول بيشتغل على الدائره الداخليه بيوسعها ايه الخطه هو الغرام فكر هي المشكله فين المشكله ان الناس نسيت لا اله الا الله وان الملك ظالم الناس واكل حقوقهم طب طب الناس مستسلمه ليه خايفه اه بيحلل اهو الناس خايفه واحد طب الثانيه دور الساحر الخداع اللي بيعمله الساحر الاعلام طيب الحل ايه الحل إيه؟ الاعلام الاعلام لو في الخير يبقى عظيم محدش يفهم من كلامي غلط ان انا بقول لا للاعلام طب الحل ايه هعيش في وسط الناس واعمل الخير للناس واحب الناس ويحبوني الناس ويثقوا فيا الناس ويعرفوني انا مش هنعزل انا مش هقلد الراهب لا لا لا لا لا انا هدخل في وسط الناس وابقى في حضن الناس والناس تحس بيا واحس بيها فلما ابقى في قلب الناس والناس حاسه بيا ساعتها هواجه الملك ومستعد اضحي واموت ممكن اسالك سؤال مين مين طريقته افضل الراهب ولا الغلام الغلام عرف الحق عن طريق الراهب صح لكن الراهب قفل على نفسه وانعزل فما غيرش لكن الغلام هيدخل في وسط الناس هيبدا يعمل ايه الغلام بدا الغلام يعمل الخير للناس ويساعد الناس ويقف جنب الناس انا بحكي بقى القصه دي عشان عايز من الشباب ايه هي دي اعمل الخير للغلابه ساعد الناس هي دي ان الخير يرجع لبلادنا دي اول سكه ان الخير يرجع لبلادنا خلي بالكم كل طريقه الغلام ما فيش فيها نقطه عنف الملك هيعنف معاه لكن هو لا لا مش سكتنا عنف لا تخريب بلادنا لا وانا بصور هنا دلوقتي في وسط الجاليات المسلمه في اوروبا تخريب بلادنا تخريب اي بلاد لا مرفوض انك تخرب في بلد انت عايش فيها لا الغلام بيبدا يشتغل على الحكايه دي هغير من غير عنف فتاني ايهما افضل طريقه الغلام طريقه الغلام افضل النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لك بيقول لك الغلام بدا يعمل ايه خير خير خير بدا ينتشر بقى بدا يشتهر قوي يا ده الولد ده اللي بيقف معانا وبدا يشوف الناس محتاجه ايه الناس محتاجه تتعالج الناس غلابه ومحتاجه تتعالج والملك ظالمهم مش مهتم بعلاجهم فبدا الغلام يساعد الناس في علاجها يداوي بالاعشاب يدعي ربنا ان ربنا يشفي الناس على ايديه فربنا اجرى كرامات على ايده ايه اجر رماد تعلم طب او يدعي ويدعي ويدعي فيقول النبي فكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص وصل ان اللي عنده مرض برص امراض جلديه يشفيه ويدعي له فيشفى وبدا ان اللي عنده آه، اللي يصيبه ان هو يبقى اعمى يقعد يدعي له ويقف جنبه ويساعده و- و- وربنا اجر على ايده كرامات وخلي بالك اي واحد هيبدا يشتغل للناس ربنا هيجري على ايده اشياء ما كانش يتخيل ان ربها ي... ربنا ي... هو غلام عادي زيه وزيك لكن ربنا اجرى عليه كرامات لما عاش للرساله ايه اللي حصل يقول النبي فكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص فشهرته انتشرت وبدات ناس تشف تشفى وناس تخف خلي بالكم هو هو الغلام بيعمل كل دون وعمال الناس تحبه اكتر مين اللي فاهم ان ده مش سحر السحر السحر السحر عارف ان اللي بيحصل ده ده مش سحر اللي بيحصل ده حاجه تانية ده ده ملوش دعوه بالسحر بس السحر مش قادر يتكلم لانه لو اتكلم يبقى معناها ايه هو هيتورط السحر فالسحر ساكت والملك بيسال الغلام انت ما عدتش بتروح للسحر ليه فقال له اتعلمت كل سحره فالملك ابتسم فرح لان معناها ايه خلاص ما عدناش محتاجين السحر نقدر نخلص منه وهو مش عارف ان هو كده بيخلص من الحاجه الوحيده اللي فاضله له الساحر حس ان الملك هيخلص منه هرب الساحر كده الغلام شوف خطه الغلام ابطلنا مفعول السحر فكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص هتحصل هنا حاجه بقى ايه الغلام قرر خلاص الناس حبتني وانا بقيت في قلب الناس انا ما انعزلتش انا في حضن الناس انا هواجه الملك عايزين خطه لمواجهه الملك ايه الخطه اللي هيعملها لمواجهه الملك مين قريب من الملك آه، اقنعه في حد مريض قريب من الملك اه ده في واحد اسمه جليس الملك ده صديق الملك الحميم وبيقعد معاه كل يوم ده اعمى كفيف وغني بقى وجليس الملك وصديق الملك لو قدرنا اه انا عايز اوصل لجليس الملك اه ده داخل خلاص بيقرب اهو يقول النبي وكان للملك جليس اعمى الغلام وصل لجليس الملك ان في واحد ممكن يساعدك عشان ما يبقاش اتصل بيه على طول فعلم جليس الملك ان هناك غلاما يبرئ الاكمه والابرص فحمل اليه هدايا كثيره فاكر ان الموضوع بالفلوس زي ال- زي السحر فحمل اليه هدايا كثيره وقال يا غلام لك كل هذه الهدايا ان ربطت علي بصري تلاقي جليس الملك ده كان بيروح للملك ما هو الملك بيقول انا اله يقول له رجع لي بصري يقول له هنشوف يعني بقى ما هو يعني فسمع ان في واحد فقال له لك كل هذه الهدايا ان رددت علي بصري الغلام بقى غير الخطه دلوقتي ما هو اتعلم المرونه في الحلقه اللي فاتت هيواجه بقى باختياره هو اللي هيبالغ هيعمل ايه فقال النبي النبي بيعلمنا قوي فقال الغلام انا لا اشفي احدا انما الذي يشفي هو الله فان شئت دعوت الله لك ان يشفيك وتؤمن بالله بلا اله الا الله ده غير ده الاول كان فقال الجليس وتفعل يرجع لي بصري قال نعم فقال ان رددت علي بصري لاؤمنن بالهك فدعا الغلام الله يا رب يا رب فرد الله عليه بصره فقال أشهد أن لا إله إلا الله هيعمل إيه ال- ممكن أسألك سؤال هي لا إله إلا الله غالية عليك كده القصة كلها بتدور على كلمة قولوا لا إله إلا الله وانت في البطاقة وانت في البطاقة مكتوب لا إله إلا الله انت حاسسها تعيشها هي داخله في خلايا جسمك انت انت لا اله الا الله لما بتقولها بتحس انك جمدت وقويت انت مستعد تضحي عشانها انت مستعد تموت عشانها اسمع القصه ولا هتتاثر دلوقتي ولما تروح بيتكم ترجع زي ما كنت لا اله الا الله في قلبك حجمها قد ايه امن جريس الملك هيعمل ايه هيروح للملك ده مش هيعمل زي الراهب ويروح يقعد بقى ايه انتوا عارفين الناس اللي بتتدين فيروح يصلي في بيتهم و... و... و- وخلاص ويقول انا ما... يا عم روح صلح في الناس انا مش بقول لك روح اعمل مشاكل ابدا بالعكس انا بقول لك لا للعب بقول لك روح صلح في بلدك روح لقريتك اكل الناس ساعد الناس و- ما تقبلش ان ان ان بلدك يبقى فيها اي ضياع ساعد صلح يا شباب لازم تعمل حاجه جليس الملك خد بعضه وراح على الملك مبادر دخل على الملك فرآه الملك النبي صلى الله عليه وسلم بيقص انا انا كل شويه مصر ان انا اقول لك النبي بيقص علينا القصه النبي بيقول لنا الكلام ده ليه بيقول لك فوق خليك صاحب رساله عيش للا اله الا الله فدخل على الملك فقال له الملك من رد عليك بصرك م- مين رجع لك بصرك فقال ربي كده قال انا م- م- غبي انا ما ما حصلش قال انا فقال ربي وربك الله أول مرة الملك يسمعها عجيب قوي جليس الملك ده خلي بالكم الراجل ده كان فاقد بصره امبارح وغني وأول مرة يشوف الدنيا أستمتع بفلوسي بقى مش كده؟ يا عم فلوس إيه؟ على فكرة جليس الملك ده جامد قوي مين مين يقدر يعمل دي؟ والله يا جماعة دي مش سهلة ده ما كانش بيشوف امبارح النهارده شاف طب اقعد لك شهرين ثلاثه استمتع بفلوسك انا داخل على الملك يا عم هتموت لازم حد يقول الحق لازم واحد يقول الحق فوقف قدام الملك من رد عليك بصرك ربي او لك رب سواي ربي وربك الله فلم يزل يعذبه الملك هيعذب صاحبه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام النبي بيقول نص كلمات النبي انا عايزك تتخيل النبي بيقول والصحابه بيسمعوا عمار قاعد اهو والزبير قاعد وطلحه قاعد و- واسماء بنت عميس قاعده وعلي بن ابي طالب قاعد بيسمعوا كلام النبي حتى دل على الغلام فجيء بالغلام مفاجاه ده انا كنت بعدك عشان تبقى الساحر بتاعي انت اللي غيرت الناس الملك طب فين الساحر راح منك فقال له الملك الملك خبيث قال أي بني يا ابني لقد بلغ من سحرك ما أرى أنك من إيه من سحرك وبيحط له تحتها خط كأنه بيقول له إيه قول إن ده سحر عشان ما أعذبكش قول إن ده سحر عشان يثبت الصورة عند الناس إنك ساحر لو قلت حسيبك أي بني لقد بلغ من سحرك ما أرى أنك تبرئ الأكمه والأبرص جاي يكمل الغلام رد قال أنا لا أشفي أحدا لو سكت ثبت إنه سحر صح لو سكت باظت قال أنا لا أشفي أحدا إنما الذي يشفي هو الله قال أولك رب سواي قال ربي وربك الله لا إله إلا الله غلام 15 سنة مم. يا ترى عينين علي بن أبي طالب وهو بيسمع النبي ساعتها عاملة إزاي فأخذه فلم يزل يعذبه ما استحملش حتى دل على الراهب ده الراهب قال له ما تقولش عليا ما قدرش هو بشر هو زيي وزيك معقولة قال على الراهب ده الراهب بقاله سنين محدش عارف طريقه قال على مكان الكوخ اللي فيه الراهب يا بشر بس غلطة ده أكبر دليل إنه بشر عشان تعرف إن هو في الآخر بيتعامل كبشر أولك رب سواي ربي وربك الله فلم يزل يعذبه فدل على الراهب جيء بالراهب أكيد بكى الغلام سامحني ما قدرتش ما قدرتش أستحمل وأكيد الراهب ابتسم له هون عليك ولا يهمك قدر الله شاء فعل واكيد خلي بالك من حاجه تانية ال- لو وقعت مره ما تزعلش نتعلم منها خلي بالك هو هيكمل طريقه كان ممكن بقى يحصل له عقده مش فاكرين مش انا الحلقه اللي فاتت قلت لك الراهب علمه المرونه خليك مرن كمل ولا يهمك غلطت وايه يعني قوم وكمل تاني ما تقعش على طول هو دل على الراهب بس ممكن واحد تاني بقى يقول انا انا مش نافع انا وحش انا ما انفعش طب وايه يعني غلطت قوم تاني مفيش مشكله حلوه قوي الحته دي جميل الغلام على فكره وتربيه الراهب حلوه قوي فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فكي- فجيء بالراهب هتعمل ايه يا ملك بقى فقام واخد الجليس بتاعه والراهب كده وخد الغلام كده مش هيلمس الغلام الغلام ده في وسط الناس الناس بتحبه ما ينفعش يتأذي كده ده ح- ده حاجه تانية وبعدين الخطير في الثلاثه مين الغلام اخطر واحد في الثلاثه والناس بتحب مين ليه اخطر واحد في الثلاثه لان الناس بتحبه وبتسمعه انا عايز اخوف الغلام لغايه ما يطلع يقول انا ساحر ما ينفعش يموت ما ينفعش اموته الناس هتتعلق بيه اكتر فيعمل ايه انا هموت الراهب والساحر قدام الغلام الراهب وال- والجليس فجيء بالجليس فوضع المنشار في مفرق رأسه ياه. ده كان ممكن مثلا يموته ويرميه أو يقطع رقبته ده هيموته موتة قاسية جدا ليه الموتة القاسية دي الغلام عشان يترعش وهو مش عارف ان هو كده بيقويه اكتر واتحط المنشار في مفرق رأس الجليس وقيل له ارجع عن دينك فقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله أخبارها إيه معاك أنت بتقول لا إله إلا الله غير في الصلاة بتقعد تسبح ساعات تقول تلاقي ناس ماشية- راكب العربية وسايق أو ماشي كده وفي إيدك سبحتك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تحس إنك بتكبر وبتقوى تحس إنك بتقول لا إله إلا الله مفيش في حياتي حد أكبر منك ولا أعظم منك ما هي كده لا إله إلا الله ولو تعارضت رضاك مع أي حاجة تانية في الدنيا لا إله إلا الله مفيش أغلى منك فوضع المنشار متخيل إن- أنت متخيل حتى فرق نصفين ثم جيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى لا إله إلا الله خلي بالكم هو مش ينفع يقول له اللي هو عايزه مش في آية بتقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ما يقول له اللي هو عايزه صحيح طب ما هو عمار ابن ياسر النبي قال له فقام قايل له اللي هو قال له قال له ان عادوا فعد لو قالوا لك آه، قول لهم اللي هم عايزينه في فرق بين نفر نفر واحد عادي وبين رمز فاهمين الراهب رمز في عمار لكن في ابو بكر وعمر ما ينفعش ابو بكر وعمر يقولوا كده فاهمين الفكره ويا مسلمين يلي عايشين في اوروبا انتوا بتمثلوا الاسلام انتوا رموز الاسلام في اوروبا خلوا الاسلام يحترم في اوروبا انت سفير الاسلام فجيء بالراهب ارجع عن دينك الغلام واقف خلي بالك لو رجع عن دينه يحصل ايه ينهار الغلام صح ولا لا يعني لو قال لهم اللي هو يحصل ايه للغلام كل القيم اللي علمها للغلام تسقط كل المعاني العظيمه تقع لما كان بيعلمه لا تخشى الا الله الحياه قصيره لا ت- ما ينفعش ما ينفعش الراهب على فكره الملك وهو مش واخد باله ثبت الراهب ان خلى ده قدام الغلام فاهمين يعني هو وهو مش واخد باله ثبت الراهب الراهب شايف الغلام واقف انا لو وقعت والغلام بيبص انا لو وقعت ده يقع فثبت الراهب لا اله الا الله تخيل بقى تخيل المنشار مش عايز اوجعك بس تخيل تخيل المنشار في بيتحرك في الراس تخيل تخيل الدم وال- والالم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وانت ما بتصحاش الفجر وانت لسه مش قادره تسيبي علاقه غلط وانت لسه عايش مش عارف انت عايش ليه مات الراهب ومات الجليس مين اللي انتصر الملك ولا الراهب الراهب طبعا اللي انتصر ازاي الراهب انتصر مين اللي اتنازل عن فكرته ما تنازلش الراهب عن فكرته طب الصراع كان على مين مش على الجيل الثاني مين اللي خد الجيل الثاني مش المعركه كانت على الغلام مين اللي خد الغلام الراهب اللي كسب وفي الاخر الراهب والملك كده كده هيموتوا يعني هما الاثنين كلاهما سيرحلوا وهما الاثنين رحلوا الان واحنا بنحكي قصتهم وهو رجل من الاف السنين لكن مين المنتصر ومين اللي في الجنه ومين اللي اتلعن مين اللي انتصر طب اسال سؤال تاني معلش مين اللي تضحيته اكبر جليس الملك ولا الراهب جليس الملك جليس الملك ضحى بالدنيا الراهب كان عايش في كوخ حياه مش يعني يعني التاني كان عايش في عز وبعدين ده كان فاقد بصره وجاله امبارح وبعدين ده جليس الملك ياه جامد الجليس قوي شفتوا ال- القصه هياخد ايه بقى هياخد الغلام هيعمل فيه ايه عايز يخلص منه من غير ما الناس تشوف لانه في وسط الناس الجليس وال وال والراهب دول كانوا ناس منعزلين مش في وسط الناس شفتوا خدمه الناس بتفرق ازاي وبتحمي ازاي شوفوا اللي يعيش للناس ربنا يحميه ازاي يا جماعه يا اباء امنوا مستقبل ولادكم ان انتوا تخلوهم يعيشوا للناس يقوم ربنا يحميهم من اي شر الغلام ما بيحصلوش اللي حصل للراهب وال- والجليس لانه في وسط الناس عاش للناس عاش للخير ودي كانت سكته للاصلاح وسكته للانتصار انا في وسط الناس فالملك مش قادر ياخده من وسط الناس الناس بتحبه هيعمل فتنه هيدافعوا عنه هتبقى هتبقى مشكله هتعمل ايه يا ملك عايز اطلعه من وسط الناس واخلص منه من غير ما يحصل مشكله والغلام عايز ايه عايز يبعت رساله للناس الملك مش قوي ربنا اقوى لا اله الا الله هتتم ازاي غلام صاحب رساله غلام عايش في رساله غلام يا, غ... يا شباب يا بنات غلام فاهم يعني ايه لا اله الا الله اغلى حاجه في الدنيا الله وارضاء الله مش بالبطاقه مش مسلم بالبطاقه لا عايش في رساله وعارف ان الحياه قصيره ومستعد يضحي عشان الحق ويشيل الحق ويحمل الحق ال- ال- الملك تخلص من الراهب وال- والجليس آه، لكن مش قادر آه، يموت الغلام قدام الناس لان الناس بتحب الغلام والغلام في وسط الناس هيعمل فيه ايه فدفعه الى بعض جنوده اداه ادى الغلام لبعض الجنود بتوعه آه، بس آه، لبسهم مش جنود لبسهم لبس ناس عاديين وقال بهم وقال لهم اخرجوا به الى جبل بعيد كانه خارجين مع بعض رحله فسحه دول مش جنود فاهمين هيعمل فيه ايه هيموت قضاء وقدر وهيدي لامه وسام ويقول ده كان ساحر عظيم وده الوسام بتاعه قضاء وقدر فصعدوا به الى الجبل والقوه من هناك لازم يموت بعيد عن الناس فاخذه الجنود فصعدوا به الى الجبل طول السكه بيعمل ايه لا اله الا الله تخيل الجنود بيحصل لهم ايه بيتباشوا يقول النبي فقال الغلام وهم طالعين بيه احفظوا الدعاء ده يا جماعه ولما يكون عندكم مشكله او خايف من حد او عندك مصيبه الدعاء ده مجرب قالوا النبي في الهجره لما صراخه كان بيجري وراه ونجا بيه وقالوا الغلام هنا دعاء عجيب النبي يعني النبي في حياته الشخصيه وفي القصه دي بيقول نفس الدعاء بنفس الالفاظ فقال الغلام اللهم اكفنيهم اكفني شره اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت بالطريقه اللي انت تختارها انك على ما تشاء قدير تاني اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير يقول النبي فاهتز بهم الجبل فسقط الجنود وعاد الغلام انا عايز اقول هنا حاجه معجزه ولا الجنود كانوا مهزومين من نفسيا من جوه قد تكون الاثنين يعني انا عايز اقول لك ايه الجنود الملك بعتهم في حاجه هم مش فاهمين هم بعتونها فيها ليه ويمكن مش مؤمنين بيها وبينفذوا وبعدين كلمه لا اله الا الله بقوة بتهز يا ترى كان بيقولها ازاي قلبه فيها عامل ازاي يا ترى انت بتقولها ازاي لا اله الا الله يا ترى مره قلتها من كل قلبك عارفين حديث النبي اللي بيقول ان يوم القيامه هياتي عبد عنده 99 سجل سيئات كل سجل مد البصر تخيل مد البصر 20 30 كيلو كل دول سيئات فتوضع في كفة الس- السيئات حاجة تقيلة قوي فتنجح عن كل حسناته فيقول الله أبقي له شيء لا ما عادش له حاجة ده ده آه فيقول له الله أظلمك كتبتي الملائكة ظلموك لا يا رب ألك ألك حسنات لا خلاص خلصت يا رب أنا انتهيت فيقول الله بلى له بطاقة بطاقة بطاقة تعمل ايه يا رب قدام 99 سجل سيئات فإذا بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله كان مرة قالها من كل قلبه كان مرة قالها في موقف كان ممكن يعمل فيه حاجة تانية لا إله إلا الله يقول النبي فوضعت البطاقة في كفة الحسنات فطاشت السجلات فقال النبي ولا يثقل مع اسم الله شيء قولها يا أخي كده قولها من ك- رمضان فرصة قولها من كل قلبك النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الغلام هيرجع يروح فين لو انت مكانه تعمل ايه طبعا ههرب شش، اجري مش كده تهرب ولا انت صاحب رسالة هتعمل ايه رجع للملك ليه ما يهرب لو رهب يبقى رجع الرسالة كلها لساعة ما كان الراهب فاهمين يبقى رجع لمرحلة الراهب يبقى رجعنا مستخبيين من الاول ما عملش حاجة هو صاحب رسالة تخ- انا عايزك تتخيل منظر بقى نازل من الجبل ونازل بيقول لا اله الا الله وماشي في شوارع البلد والناس ماشيه وراه ده ده مش ده, ده رايح للملك بس بيكلم الناس من غير ما يتكلم معاهم بيقول لهم فوقوا بقى الناس لغايه دلوقتي ما امنتش على فكره والناس لغايه دلوقتي خايفه وهو عمال يهزهم فوقه عمال يقول لهم ايه انا مش ساحر بيغير الصوره انا مش ساحر انا صاحب رساله وعمال يمشي يا ترى عدى على بيت امه يا ترى امه فين مشاعرها ايه مسكينه ويا ترى حاولت تشده تقول له ادخل البيت انا رايح للملك فرجع الى الملك يمشي تخيل بقى البلد ماشيه وراه لغايه بيت الملك او قصر الملك وهو بيقول لا اله الا الله بيقول لهم ايه ها شفتوا مين الاقوى ده بيبعت رسائل ده بيفوق الدنيا مين الأقوى الملك ولا ربنا فعاد إلى الملك يمشي فقال أين أصحابك خلي بالك الملك بيستخدم كلمة أصحابك ما بيستخدمش الجنود لأنه بعته في رحلة فقال أين أصحابك فقال كفانيهم الله خلي بالكم الولد ده قلبه حلو قوي عارفين ليه ده لسه بيحاول مع الملك لعل الملك قلبه يتأثر يا ده مش غلاوي خلي بالكم لم يلجأ للعنف مين اللي لجأ للعنف الملك هو لم يلجأ للعنف لا إصلاح وخير بدون عنف فأخذه الملك فدفعه إلى بعض الجنود فأخذه الملك فدفعه إلى بعض الجنود فقال ل- لهم اذهبوا إلى سفينة كذا نفس الطريقة روحوا في سفينة في وسط البحر بعيد عن عينين الناس ده في قلب الناس ده بيحبوا الناس فإذا كان في وسط البحر فألقوه فأخذوه فذهبوا به إلى سفينة فقال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما شاء قدير فجاءت ريح فانقلبت السفينة فغرقوا وعاد هو نجا من ال- من الغرق وعاد إلى الملك يمشي طبعا الملك بيقول يا ريته يهرب يا ريته يهرب صحيح يا ريته يعمل زي الراهب لا أنا مش منعزل فرجع إلى الملك يمشي فقال أين أصحابك فقال كفانيهم الله لسه الناس مش راضية تؤمن يهزهم ايه اكتر من كده الناس خايفه لسه ياه ما تقولش الناس وحشه بس هو اكتشف حاجه حاجه خطيره قوي اذا كانت حياتي مش هتفوقكم ان انتوا ترجعوا لربنا وتاخدوا حقوقكم فليكن موتي هو اللي يفوقكم قرار خطير ده انتوا مش عايزين تفوقوا مش عايزين تاخدوا حقوقكم حياتي مش عارفه تفوقكم نجاتي من الموت مش عارف يفوقكم قد كده خايفين فليكن موتي رساله اقوى من الف كلمه ان الحياه قصيره ما تساويش وان الحق اقوى هيعمل ايه فقال للملك انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به من النهارده انا اللي امر وانت اللي تنفذ فاكرين الدايره دايرته شايف بقت ايه من النهارده انا اقول وانت تنفذ والملك بقى مزنوق الناس ماشيه ورا الغلام والناس بتحب الغلام اكتر ومش عارف اعمل فيه ايه دلوقتي ولو سبته م- مصيبه و- فبقى مضطر يسمع كلام الغلام يا رسول الله انت بتحكي لنا الكلام ده انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك وحط كلمه امرك تحتها 100 خط فقال الملك وما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لك شايف النبي فقال له النبي فقال النبي فقال له الغلام اجمع الناس واخد بالك اول كلمه ايه هو عينه على الناس هو مش بيكلم الملك هو مش شايف الملك هو بيكلم الناس اجمع الناس في صعيد واحد جمع لي ناس ثم اصلبني على جذع نخله آه، ده بيحط المشهد اللي عايز الناس تشوفه ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس نفذ اللي انا بقوله وبيوصف له بالتفاصيل واخدين بالكم انا اللي بامر وانت اللي بتنفذ انا العملاق وانت الضعيف انا القوي انا المنتصر انت انتهيت ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام اقلع رداء الالوهيه اقلع اقلع يا ملك رداء الملك ال ال الاله اللي انت لبسته عراه تعمل اللي انا بقوله هتقتلني الملك نفذ فجمع الناس في صعيد واحد شايفين امه في وسط الناس امه موجوده ثم صلبه في جذع نخله بينفذ خلاص انتصر الغلام القصه خلصت الغلام انتصر ثم اخذ سهما من كنانته وقال هينطقها هيعترف بسم الله رب الغلام واطلق السهم فوقع السهم في خد الغلام فوضع يده على خده وابتسم وقال لا إله إلا الله ومات الغلام يا مات عشان عشان الناس انت بتحب الناس كده انا مش عايزك تموت بس ومش بقول لك اعمل كده انا انا بقول لك انت بتحب الناس كده مات عشان الناس والملك مات كمان ممكن تسمعوا صورة البروج صورة البروج بتقول لك حاجة واحدة بس اوعى تفتكر النهاية دي معناها ان ربنا غافل او ما شافش اللي حصل اوعى تفتكر ان ربنا اللي حصل دون نهاية القصة بص الصورة بتقول لك ايه والسماء ذات البروج البروج البرج العادي العالي اللي بيراقب الاحداث السماء كلها شهد على اللي عملته يا ملك والسماء ذات البروج كل نجمة في السماء عين شهدة وكاميرا شهدة على اللي على اللي حصل، اوعوا تفتكروا ان ربنا غافل، والسماء ذات البروج واليوم الموعود، القصة ما خلصتش لسه فيه يوم قيامة، صورة خطيرة على فكرة. وشاهد ومشهود كل الأرض شهدت، الرمل وال... والنار والأخديد وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. لعنوا أصحاب الأخدود اللي حفروا الأخدود النار ذات الوقود هيشوفوا إذ هم عليها قعود إحنا كنا شايفينك يا ملك وإنت قاعد بتتلذذ وهم وإنت قاعد بتتفرج عليهم إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم هيشهدوا يوم القيامة شوف كم شاهد شوف كلمة شهود جت كم مرة اوعى تفتكر ان ربنا ما شافش اوعى تفتكر لو حصلت لك مصيبه او اتظلمت ان ربنا ما شافش اوعى تفتكر ان انت لو اتاذيت يا ست ان ربنا ما شافش اتعلموا مش بس عشان قصه اصحاب الاخدود في حياتك فلان اللي انت اتطلقتي وظلمك اوعي تفتكري ان ربنا ما شافش فلان اللي اذاك في حياتك وفي شغلك اوعى اوعى تفتكره كله شهود الصوره كلها بتتكلم ربنا شاهد إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم هم ليه يعملوا فيهم كده إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد وبعدين يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يا رب بقى أنت بتفتح لهم باب التوبة قد كده رحمتك ده احنا بقى نفرح بيقول لهم يتوبوا امال انا بقى بذنوبي ده انا اتوب وافرح شوف الايه دي حلوه قد ايه ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق انتوا مش حرقتوهم حريق بحريق وشتان بين حريق الدنيا وحريق الاخره ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات القصه ما خلصتش الفصل الاخير ما خلص لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير يا جماعه القصه ما خلصتش ان بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد لسه في فصل جاي يوم القيامة وهو الغفور الودود الودود لمين للغلام ذو العرش المجيد هتكونوا عند عرش ربنا يوم القيامة يا اللي متم ويا غلام ويا راهب ويا جليس الملك عايز ايه اكتر من كده عايز ايه اعظم من الصورة دي اقروا الصورة دي النهاردة وعيشوا مش قلت لكم هتحبوا القرآن بعد البرنامج ده انتهت القصة أنا خلصت يا رب تكونوا استفدتم بس على فكرة برضو والملك كانت نهايته زي الزفت عشان افرحكم عشان النهايه السعيده يا سيدي عشان اللي مش عايز يروح وهو زعلان ايه اللي حصل للملك اللي حصل للملك انه بعد ما حصل اولا بقى ملك بلا شعب تخ- يعني انت متخيل يعني بقى رئيس عصابه مفيش شعب ده واحد اتنين بدا يجي له كوابيس حلم كل يوم ان رجليه بتتحرق ربنا ملك الملوك هيموت مش عارف يعيش هيتجنن مش عارف ينام وبعدين حصل حاجه ثالثه الحبشه مسيحيه والحبشه بينها وبين اليمن يدوب يعدوا البحر الحبشه عرفت باللي حصل فتحركت جيوش الحبشه المسيحيه الى اليمن فازالت ملك الملك فهرب وجري فانتحر فدخل بفرسه البحر وانتحر فدخلت المسيحية إلى اليمن وصارت قصة الغلام قصة الإيمان فسهل على الإسلام بعد 40 سنة لما جه علي بن أبي طالب لما دخل اليمن وجد اليمن عاشقة للإيمان بسبب الغلام حاول تتخيل بقى كل الحدوتة دي بواحد كانت دايرته قد كده خلي عندك ثقة في نفسك أيها الشباب تتعلم القصة دي ما تستصغرش نفسك قوي نفسك قوي نفسك خد خبرات اتعلم يا رب تكون الكلام ده فاتكم يا رب تبقى صاحب رسالة وتشتغل على نفسك يا رب لا إله إلا الله تكبر في قلوبكم يا رب تعرف إن الجنة غالية اوعى تبيع نفسك من أجل فلوس أو دنيا اوعى تستصغر نفسك كبر دايرة تأثيرك اشتغل على نفسك اتعب خد خبرات خلي لا إله إلا الله مالية قلبك عيش بلا اله الا الله خليك صاحب رساله من النهارده اقسمت عليك على كل واحد سمع القصه اللي النبي حكاها لكم دي واللي القران قالها اوعى تخاف والسماء ذات البروج بكرة إن شاء الله قصة جديدة قصة مهمة قوي للستات عايزين الستات بكرة يكونوا معانا بالذات البنات قصة بتتكلم على السيدة مريم عليها السلام قصة مريم عليها السلام عيشوا معنا بكرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته